قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نسألك يا رب أن تتقبل منا صالح العمل كما نسألك يا رب أن ترزقنا الإيمان يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين أحبتنا في الله هذا هذه حلقة من حلقات برنامج بداء الإيمان لعلي أقول أن الإيمان مبنى وأن هذا المبنى هو موجود في داخل القلب وأن هذا المبنى له دعائم وأنه ينبغي عليك أن تحافظ على هذه الدعائم وأن تجمع هذه الدعائم حتى تكمل البناء قلنا في الحلقات اللي مضت إن الدعائم دي كتير جدا منها إن احنا نعظم أوامر الله سبحانه وتعالى منها نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام وحبنا للنبي واتبعنا ليه واتبعنا الهدي وإن تطيعوه تهتدوا وطاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام منها حبنا للدين إن احنا نتمسك بالدين وإن احنا نسعى جاهدين أن نقيم الدين في حياتنا منها إن احنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى نعمل في عمل الدعوة إلى الله نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر ما استطعنا وبالكيفية التي تعلمنا إياها يبقى ده منها كذلك من بناء الإيمان أن نتعلم لأن العلم يؤدي بنا إلى الخشية خشية الله سبحانه وتعالى لأن العلم يؤدي بنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لأن العلم يجعلنا نكثر من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها الله سبحانه وتعالى أيضا من عوامل ومن دعائم بناء الإيمان في القلب كذلك الذكر كثرة الذكر قراءة القرآن كذلك من الدعائم بعد الذكر الدعاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إلى الله بالدعاء كذلك من دعائم بناء الإيمان في القلب النوافل التي نؤديها وكان هذا حديثنا في الحلقة الماضية لكن اليوم أختار لكم أيضا دعامة أخرى من الدعامات التي تعمل ولبنة من اللبنات التي تعمل على بناء الإيمان في القلب كيف يبنى الإيمان في القلب هذه دعامة تؤدي إلى البناء ودي دعامة خطيرة جدا ليه؟ لأن الدعامة دي بتجمع حاجات كتير بتجمع كل اللي قلناه قبل كده بتجمع تعظيمنا لأمر الله لأن فيها أمر من أوامر الله بتجمع حبنا لرسول الله لأنها فيها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمع حبنا للدين لأن الدين يأمرنا بذلك بتجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن احنا بنقدر من خلالها نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر بتجمع معها العلم لأن احنا بهذا التلاقي نتعلم ونتحصل على العلم ونستفيد بتجمع الدعاء فنستجيب الدعاء يستجاب دعائنا بسبب هذا العمل بتجمع تقربنا من الله عز وجل لأن فيه قربة كثيرة من الله تبارك وتعالى إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه ولا يطلب منهم أجر مش عايز أجر أمال عاوز إيه عاوز المودة في القربة شوف قد ايه المودة في القربة شوف قد ايه البر والصلة شوف قد ايه صلة الرحم شوف قد ايه بر الوالدين شوف خد بالك يا صايم خد بالك يا مصلي خد بالك يا مزكي خد بالك اللي بتحج كل سنة شوف البر بالوالدين خد بالك من الصلة صلة الرحم خد بالك من بر الإخوة برك لإخوانك المسلمين خد بالك دي كبيرة قوي ربنا بيقول للنبي في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إلا إيه إلا المودة في القربة شوف القربة شوف القريب بيعمل معاك إيه شوف صلة الرحم تعمل معاك إيه خلي بالك شوف البر يعمل معاك إيه يبقى من اللبنات الأساسية في بناء الإيمان البر والصلة الاثنين بر وصلة البر برك بآبائك وأمهاتك وطبعا احنا بنتكلم في الكلام ده كتير أنا مش عايز أتناول كيفية البر بس أنا عاوز أقول لك جملتين في البر تاخد الجملتين دول وتحافظ عليهم ان برك لابوك وامك دائم لا ينقطع الا بموتك حتى ولو كانوا قد سبقوك الى الاخره اوعى حد يفكر ان بره لابوه وامه انتهى لما هم ماتوا لا ده مستمر الى ان تلقى الله ان البر بالاب والام مش كلام لكنه فعل مترجم خلي بالكم من النقطتين دول الأولانية إن البر دائم ولذلك سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بما بعد مماتهما قال نعم الصلاة عليهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما ده ده إيه ده بعد ما ماتوا طب امال هم عايشين نبرهم ازاي الا تاكل قبل ان ياكله والا تنام قبل ان ينام والا تتقدم عليهما خطوه وان تكون طاعتك لهم طاعه مطلقه ما دامت ليس فيها امر بالاشراك بالله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما هو ده الامر الوحيد اللي انت تعصيهم فيه ان هم يامروك بالشرك غير كده مفيش خلاف دي مفيش يا اللي مزعل ابوك او امك او غضبانين عليك او متضايقين منك او متحاملين عليك الحق الحق نفسك يا حبيبي ليه لان في الحديث رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد يا حبيبي لو عندك تعظيم لكل الأوامر وعندك حب للنبي يعني اتباع وعندك أمر بالمعروف وعندك نهي عن المنكر وعندك ذكر وعندك دعاء وعندك قيام ليل وعندك قراءة قرآن وعندك كل ده وعندك سخط الوالدين كل ده ملوش قيمة هد فبر الوالدين ده شيء مهم أنا مش هقف كتير عند بر الوالدين لأن عنوان الحلقة البر والصلة البر والصلة من دعائم البناء فالبر بالآباء والبر بالأبناء والبر بالجيران والجر والبر بالإخوان خلي بالك خلي بالك حاجة دي بر مش كلام لأ ده بر إنك تبره يعني توده يعني تنصحه يعني تعينه يعني تعطيه يعني تساعده يعني تعين لو لو لو حتى انت ماشي لقيت واحد كبير في السن وعايز يشيل المتاع بتاعه يعني الحمل بتاعه يحطه ع- في الاتوبيس ولا في السياره وهو لا يستطيع فاعنته على ذلك نلت الاجر خدت الاجر من الله سبحانه وتعالى خلي بالك من دي مهمه قوي البر بالإخوان البر بالآباء والأمهات دي الأول لأن ربنا جعل طاعتهم حاجة ثابتة اوعى ترجع عن البر ادي البر ال- الناس كلها ناخد فيها بر يعني تبر اخوانك تبر جيرانك تبر اخوانك اخواتك ماشي لكن الاب والام ما ينفع لهمش بر بس ده بر واحسان ده بر واحسان قال تعالى وبالوالدين إحسانا مش بر وبس لا ده مضاف على البر إحسان خلي بالك دي حاجة الصلة بقى الصلة برضو بتعمل ايه دعامة من دعامات البناء بناء الإيمان طب ايه الصلة الصلة دي عاملة ازاي الصلة ديك انك انت تصل رحمك طب الرحم دول مين الرحم اللي هم ابوك وامك يعني بس واخواتك ولا الرحم دي فيها حاجة تانية ولا فيها اقسام اخرى خلينا نعرف مع بعض انواع الرحم لحسن يكون حد مش فاهم انواع الرحم ولكن بعد هذا الفاصل القاكم على خير بعده باذن الله تعالى
بنا لله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا قبل الفاصل نؤكد على أن البر والصلة من دعائم البناء من دعائم بناء الإيمان في القلب البر والصلة من دعائم بناء الإيمان في القلب وطبعا أنا قلت إحنا مش هنقف كتير عند البر بر الوالدين لكن أنا أقول البر مطلقا الوالدين دول حاجة تانية خالص البر ما ينفعش معاهم لوحده ده بر وإحسان بر وإحسان خلي بالك لأن آيات كتير جت في البر قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ده الآيات كتير اللي جاية تتكلم على البر على بر الوالدين ده كتير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قد إيه بقى؟ كتير يعني شوف التوصية التوصية دي حاجة جامدة يعني فالقرآن اتكلم كتير على البر على الآباء على الأمهات حتى الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب الرحم دي حاجة جامدة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم حتى ولو كان ولو كان أحدهم آه، يعني أمر ببر الوالدين حتى ولو كان أحدهم كافر حديث أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها قال نعم صلي أمك ما فيش أي أي وسيلة للقطيعة ولا أي حجة إنك أنت تقطع وتقول أصل لا ما فيش قال نعم صلي أمك فالبر ثابت طيب الصلة بقى في الأرحام أنا قلت قبل الفاصل الأرحام نوعين مش كده رحم عامة ورحم خاصة رحم العامة اللي هي أخوة الإيمان وخلي بالك في الآية إنما المؤمنون إخوة يعني ما فيش مؤمن من غير أخوة إيمان من غير أخوة ولا أخوة من غير إيمان فالصلة الصلة نوعين الرحم يعني نوعين رحم عامة اللي هي أخوة الإيمان وخاصة اللي هي أبوك ومن في درجته وإن على يعني أبوك وعمك وجدك للأب وجدتك للأب أمك ومن في درجتها وإن علت اللي هي أمك وخالتك وجدتك لأمك وج- و- و- وجدك لأمك وهكذا أخوك ومن في درجته اللي هو ابن عمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك أختك ومن في درجتها بنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك بس بنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك اللي بيحلوا لك انت ما بتوصلهمش الا بوجود المحرم اما ان يكون المحرم لها واما ان يكون المحرم لك بمعنى يعني انت معاك زوجتك او اختك كمحرم او هي معاها زوجها او ابوها او اخوها كمحرم ودي صله عامه هي ما بتجيش خصوصيه يعني مثلا انا رايح ازور عمي فلا شك أن زيارتي لعمي خلاص خدت كله سألته على بنت عمي الأولى وبنت عمي الثانية وبنت عمي الثالثة وهكذا وعمي عنده بنتين بس مش كتير فأنت لما تسأل فكأنك أنت وددت أنت زرت أنت عملت دي يبقى كده خلاص أديت ما عليك إنما الزيارة الخاصة قد يكون قد يكون بعض الناس لديه بنات عم أكبر منه مات ابوها ومات اخوانه واصبحت هي باقيه اخذ زوجتي اخذ اختي اخذ يعني حد رحم حد يعني يكون محرم ليها واروح ازور واسال واعاون وأود والزياره مش كلام ولا تليفونات ولا اتصالات ولا لا ده الزياره عطاء الزياره بذل الزياره انك تشوف في ايه المطلوب وتنفذه وتعمله ومن غير ما تقول ولا تعمل ده على طول انت مع نفسك على طول يبقى اذا الصلة لها ضوابط والصلة دي بتبني الإيمان والصلة دي عمل صالح والصلة دي بتطول العمر في الحديث من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أجله فليصل رحم اللي عايز عمره يطول يصل رحمه وطول العمر كلام للعلماء بعضهم قال إن الطول ده حقيقي إن فعلا كان عمره يبقى 60 يخليه 70 عشان يصل رحمه وجماعة يقولوا ان الطول كناية عن البركة في العمر لان ربنا بيبارك لك في وقتك تستفيد وجماعة يقولوا ان طول العمر ده كناية عن العلم ان ربنا يديك العلم فانت تدرك ما لا يدركه الاخرون وجماعة يقولوا ان ال- ال- البركة في العمر آه، ال- ال- طول العمر انما كان المراد به انك انت آه، تمتنع عن الآفات وعن الأمراض إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك صحيحا قويا بسبب صلتك للرحم يبقى خلي بالك صلة الرحم دي حاجة مهمة جدا البر والصلة أدي البر عرفناه وأدي الصلة تصل إخوانك تصل أحبابك تصل الناس جميعا ما لا تنقطع عن الصلة كيفية الصلة إيه مش إن أنا أخويا جاني مرة أروح له مرة لا دي ليست صلة هذه ليست صلة لأن الوصل درجات ثلاثة كما جاء في الحديث الوصل كم درجة؟ هقول لكم نص الحديث بعد ما اشرح لكم معناه الوصل ثلاث درجات إما أن تكون واصلا وإما أن تكون مكافئا وإما أن تكون قاطعا الوصل ثلاثة يا إما أنت واصل يا إما أنت مكافئ يعني جالك مرة رحت له مرة يا إما أنت قاطع جالك مرة رحت له مرة ما يعتبرش وصل إنما الوصل أن تتفضل أنت عليه ده الواصل المكافئ أن تذهب إليه بمقدار ما يأتيك القاطع أن يأتيك ولا تذهب إليه جاء في الحديث كما في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها إيه رأيك؟ يبقى إذا أنا عندي الصلة مش مش إنك أنت تروح مرة ويجي مرة لا لابد أن تحافظ لأن صلة الرحم تطيل العمر لأن صلة الرحم تدخل الجنة لأن صلة الرحم فيها مرضات لله سبحانه وتعالى لأن صلة الرحم أمر من أوامر الله فأنت وأنت بتصل الرحم يبقى أنت بتعظم أمر من أوامر الله خلي بالك من دي لما بتصل الرحم آدي تعظيم الأمر لما خلق الله الخلق قامت الرحم تست... تستغيث بحقه الرحمن بتستغيث من القطيعة قال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك أن أصل من وصلك وعايزك تفهم يعني إيه أصل من أصلك وأقطع من قطعك يعني الذي يصلك أصله بي والذي يقطعك أقطعه عني فإذا انقطعت العلاقة التي بينك وبين الله تخيل من يستطيع أن يصلك بالله ولا حد إلا أن تصل رحمك خلي بالك إلا أن تصل رحمك يبقى لازم تحافظ على الصلة بهذه الصورة وبهذه الكيفية ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله هو ده الكلام هتقعد تقول لي اصلي مش عارف عمتي ب- مش عارف عامله ايه عمتي بتكلمنيش اصل ابويا كلم رص عمتي اصل خالتي مش عارف عامله ايه اصل امي زعلانه كل ده ملوش علاقه اذا نوى العبد في صلته انها لله خالصه وصلت نيته الى الواصل او الموصول قبل ان يصل الواصل توصل له على طول جربوها جربوا المساله دي وانتوا هتلاقوها في غايه من الروعه وفي غايه من ال... من من من من من, من الطيب لان الله يقبل الدعاء منك ربنا يقبل الدعاء ربنا يقبلك ربنا يقربك منه ربنا لا يقطعك عنه ولا تنقطع رحماته ولا ينقطع فضله عنك بصله الرحم صله الرحم امر مهم البر امر مهم الصله امر مهم كل هذه الأمور ينبغي أن نحافظ عليها تمام الحفاظ حتى نبني إيماننا إحنا بأعمالنا دي لما ب... لما بنصل الأرحام بنوطد العلاقات اللي موجودة بيننا وبين أرحامنا فبيحصل نوع من أنواع التأثير النفسي نفسك أنت بتتأثر نفسك انت بتتأثر نفسك انت بتستريح لما تصل أرحامك يحصل ترويح عن النفس ليه؟ لأن النفس دي زيها زي النفس دي هذه خلقها الله وهذه خلقها الله ووصل الله بينهما برباط فلا يصح منك أن تقطع هذا الرباط فإنك إن قطعت الرباط فكأنك تهدم مبنى الإيمان الذي في قلبك وكأنك تقطع العلاقة التي بينك وبين ربك الذي أنشأك وخلقك وسواك فعدلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم دوام الصلة وتمام الصلة وجمال الصلة وأن يرزقنا ثمرة الصلة بارك الله لي ولكم في كل عمل نافع حتى ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور